السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فألف مليار مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه وكما تعودنا أحبابي أن نبدأ اللقاء بالدعاء لمرضى المسلمين بندعو الوالدي والأخت هدى المصري الحاجة سعاد عفر دكتور سامر يوسف مهندس إيهاب يوسف الأستاذ ياسر الهواري الحاج خيرات والدة الأستاذ عصام حجازي والدة سليمان محمد وأم وائل من غزة وحاجة أم غازي مهندس سامي السيد علي عرنوس والاخت شيرين مصطفى والحاجه هدى عويس اوراني والده الاستاذ عمرو رفعت والحاج عبد المنعم السيد والده المهندس احمد عبد الحليم والحاجه امال طه عبد السلام والاخت اسماء صقر والاستاذ علي بكري علي والاستاذ ايهاب ابراهيم محمود وزوجه الاستاذ شريف لطفي ووالده اخويا حبيبي الاستاذ محمد مدني وجميع مرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي وبندعو للاخت فردوس محمد سرحان والاخت صباح سيد حنفي والاخت سحر عبد الخالق ودعاء خاص الحقيقه لشاب صغير عنده 18 سنة يعني توفي في حادث شاب اسمه أحمد مراد يعني ربنا يا رب يرحمه ويربط على قلب والدته وأسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا وموتى المسلمين رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين بداية الحلقة الحقيقة عايز أدعو دعاء من القلب إن ربنا يرفع البلاء والمحن والفتن عن إخواننا وحبايبنا وأهلنا في بلاد اليمن ربنا يا رب يعني ينهي هذه الفتنة على خير إن شاء الله ويكرمهم بالأمن والأمان في أوطانهم والحقيقه طبعا ما زلت سعيد جدا بحمله مقاطعه التبرج الاخوات اللي جددوا البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا وعدت ان انا هقرا بعض الاسماء البسيطه الحقيقه ايه الاسماء كتيره فاحنا بنوزعها بقى كده على الايام آه وفي استقبال برضو حالات جديده ان شاء الله واخوات جداد ربنا يبارك فيهم بيجددوا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنقرا الاسماء في عجاله سريعه الاخت زينب من السودان وامل حسني ابراهيم من المنصوره وام ندى من دمياط ودعاء وخلود وأم أحمد وأم رأفت طيبة من من حمص سوريا وسارة وأم نور وصفاء عيد ولمياء عبد الرازق من العراق وميثاق إبراهيم ساهي من العراق وأم محمود سعود وأم محمد من فلسطين وأسماء جهاد من المنوفية وهدى عبد الحليم محمد من منيا القمح وحنان الصادق وسارة شفيق وعلا مصطفى أحمد وسمية وبناتها من الأردن وصفاء عيد وأم سعد أم أسعد وفوزية سيد أحمد من السودان وسمية ونريمان وعلية من السودان وأم محمد من سوهاج وعبير عادل من فايد وجنة جابر إسماعيل عشر سنوات وعلا مصطفى من القاهرة ومنال مصرية مقيمة في السعودية وإيمان الدكروني عبد الحافظ من المنشأة بسوهاج وأم عمران وام ليلى ومنار عبد الرحمن والاء عادل من المنوفيه وزينب محمد وشيماء عبد الله من القاهره وحنان عبد العزيز من السودان وهند من السودان وسهام وام عمرو او سهام ام عمرو وعاطفه من السودان ونداء من فلسطين ورندا من مصر ام البراء من سوريا وحسناء وتقى ونورهان المنسي ومين تاني كمان اخر ورقه خلاص ام من ام منه الله واماني ابو الوفا ورحاب جلال وايمان وهبه سيد وهند عبد الجواد وسنت عماد وسلمى ماهر وام محمد رانيا وام البراء ربنا يا رب يثبتكم ويبارك فيكم ويجمعكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى وان شاء الله على وعد ان كل حلقه بقرا بعض الاسماء اللي جات لنا ربنا يبارك فيهم ويجازيهم عنا كل خير وبالنسبه للاسماء اللي بتجيني في ال SMS اللي طالبين الدعاء والله الذي لا اله غيره يعني بختصهم او بخصهم في الثلث الاخير من الثلث الاخير من الليل بدعاء خاص بالاسم كل واحد والاسماء برضه اللي بتجينا على الموبايل والله يعني ما بمسح الرسائل بمسك اسم اسم وادعي له بعد ما ادعي له بمسح رساله عشان اعرف ان انا يعني ايه ادعي اللي بعده كده فيعني يعني ان شاء الله ده وعد ان اي حد بيبعت رساله بالاسم والله بدعي له ربنا يبارك فيه الجميع تعالوا نبدا دروس رحله الى الدار الاخره فاضل لنا حلقتين فقط في علامات الساعه الصغرى والحلقه اللي جايه لا اللي بعدها ان شاء الله عن المهدي المنتظر آه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يعيشون في زمن المهدي وزمن عيسى ابن مريم عليه السلام دي أجمل سبع سنوات في الكون ده كله ربنا يبلغنا هذه السنوات الجميلة إن شاء الله سبحانه وتعالى آه، تعالوا نشوف العلامات وزي ما قلنا كل ده من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة آه، العلامة رقم 37 في عجالة سريعة كده عشان عايزين نخلص علامات ساعة صورة علامة رقم 37 حصر الفرات عن جبل من ذهب مفاجأة مفاجأة لأهل العراق مش لأهل العراق بس للأمة الإسلامية بس مفاجأة م- يعني هل هي مبهجة ولا مش مبهجة الحقيقة هي مفاجأة مش مبهجة لأن هو هتكون فتنة لكتير من المسلمين حصر الفرات عن جبل من ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان نهر الفرات اللي موجود في العراق النهر دوت في يوم من الايام هيحصر عن جبل من ذهب موجود تحتيه جبل من الذهب الخالص ده النبي اللي قال كده حديث فين يا جماعه حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو خد بالك أول ما الناس تسمع إن في جبل من ذهب موجود في نهر الفرات طبعا يعني آه، الكل هيجري طبعا إلا من رحم الله الكل هيجري عشان ياخد نصيبه من الذهب فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم رغم ان يا جماعه شوف قد ايه الطبع وقد ايه الدنيا لما بتخش تخش قلوب الناس بتفرق بينهم وبتضيع حياتهم فعلا ان سبحان الله ان جبل الذهب ده يا جماعه لو ان كل مسلم حب ياخد منه 50 جرام ولا 100 جرام ذهب ويغتني جميع المسلمين وسيبقى الذهب كما هو لكن المشكله مش في كده المشكله في ان كل واحد عايز جبل الذهب ده لنفسه بس سبحان الله ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن ادم لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثا وخد بالك بقى ولا يملا عين ابن ادم او ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب يبقى اذا الانسان لو كان عنده جبلين من الذهب يقول يا سلام بس اغطيهم بس كده وامن نفسي زي اللي يعني ايه الانسان البسيط اللي يكون مثلا ايه بيبتدي في رحله الماديات والفلوس فيقول لك بس لو ربنا يكرمني بس باول مليون جه اول مليون يقول بس يعني ادفيه بالمليون الثاني واخد بالك دفاه بالمليون الثاني يقول لك بس لو خلي بس المساله كده ايه متغطيه بالثالث بس عشان امن على الاثنين لو جاب الثالث يقول لك هم لا لو باعوا 10 مليون ابقى انا في الامان كده مش عايز حاجه ثاني لو وصل ل 10 عايز يمتلك الكره الارضيه هي دي المسألة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا إلا التراب ويتوب الله ويتوب الله على من تاب سبحانه وتعالى فإذا المسألة إن النبي بيقول إيه ان جبل الدهب ده هيحصر من من نهر الفرات الناس هتجري عليه خد بالك ورغم ان الجبل يكفي الامه الاسلاميه لو كل واحد خد مش 10 جرام 100 جرام ذهب واخد بالك يعني ممكن 100 جرام دي يعملوا له- يحلوا له بعض مشاكل حياته ورغم ذلك لا كل واحد عايز الجبل ده ليه هو لوحده فيقتتل خد بالك الناس على هذا الجبل من الذهب فيقتل من كل 199 يا خبر ابيض يعني من كل 100 واحد 99 واحد مقتولين ولا يبقى الا واحد الله طب الناس عارفه كده اه ما هو النبي قال كده طبعا وهو لا هو يعني ان هو الا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام قال الكلام ده والناس مصدقين ورغم ذلك هيروحوا اه هيروحوا ليه النبي وضح السبب قال لان كل واحد فيهم بيقول ايه بيقولوا له يا عم ده هيتقتل من كل 199 يا عم كل 100 هيتقتل منهم 99 انت رايح فين يقول لك ايه لعلي انا الذي انجو يمكن انا اللي اكون الواحد دوت واخد بالك شوف الطمع وصله لحد ايه وصله لحته ان هو عارف انه هيموت وعارف انه هيهلك وعارف انه هيتقتل بس بيقول لك ايه هو مش كل المية هينجو منهم واحد ما يمكن تضرب معاه ال- ال- ضربة حظ كده زي ما بيقولوا يعني واخد بالك وابقى انا الواحد اللي بينجو ده واخد جبل الذهب سبحان الله علشان كده راح حبيبك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أجمعين من أن يقتربوا من هذا الجبل يا سلام آه طبعا هو النبي بيخبر الخبر ده وفي نفس الوقت بي- بيقول لك إيه آدي آدي الفتنة اهي لكن هوضح لك المنهج خد المنهج عندك بقى فالنبي عليه السلام قال إيه قال يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا اللي هيحضر الجبل الذهب ده وهيشوف الجبل الذهب دوت ويحضر ان في جبل ذهب قدامه والناس بتقتتل عليه اوعى ياخد منه ولا حاجه ليه الحافظ ابن حجر بيوضح المسألة قال لك ده بسبب الفتنة اللي هتحصل والقتال عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما وقف أمام الكعبة وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك يا سلام حرمة المؤمن يا مسلمين يا إخواني وأحبابي وأسرتي وأهلي وناسي حرمة المسلم أعظم عند الله من الكعبة اللي عيون الناس بتشتهي تقول يا سلام منى عمري ومنى حياتي أروح أشوف الكعبة المسلم أغلى عند ربنا من الكعبة سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسبب الفتنة ديت لو حد منكم حضر الذهب دوت جبل الذهب ده اللي في العراق اوعى ياخد منه حاجة اوعى ياخد منه حاجة ورغم ذلك بكل أسف هيحصل بقى ان الناس هتخالف لان النبي اللي قال كده قال سيقتتل عليه من كل مئة آه سيقتتل عليه الناس فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ده كان العلامة رقم 37 والحقيقة العلامة دي ظهرت بوادرها ان في العراق في بعض اماكن نهر الفرات اكتشف بعض العراقيين بعض اجزاء من الذهب اصبحت بتطفو على وجه الماء يعني زي ما تقولي كده اللي بيسموها ايه قشر ذهب مية ذهب حاجة كده ايه بوادر ان فعلا في جبل من ذهب تحت الفرات والنبي هو اللي قال كده وما دام النبي قال كده فاحنا مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم من غير حتى ما يكون في حد بيثبت لنا الكلام ده ان هو الا وحي نوحى هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم وسلم العلامة رقم 38 انتفاخ الأهلة يعني انتفاخ الأهلة الأهلة جمع هلال الهلال حضرتك هلال رمضان هلال شوال الأهلة الجميلة اللي بتظهر ديت في بدايات الشهور النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان من ضمن علامات الساعة ان الهلال ينتفخ يعني ايه ينتفخ يعني الهلال ده ممكن يكون ابن يوم فنشوفه نقول ده ابن ليلتين يعني لو ابن ليلة واحدة لسه طالع بقاله ليلة فمن انتفاخ الهلال يطلع كده ايه منتفخ وارم شوية تخين شوية فنظن ان هو هلال ليلتين قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة طبعا الحاجات اللي لا يترتب عليها أي تكليف ولا أي عمل ولا حاجة بنعديها بسرعة كده العلامة رقم 39 وده علامة مهمة جدا الرؤية الصادقة للمؤمن الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم وده بقى يعني بشرة جميلة قوي قوي قوي للمؤمنين ربنا يجعلنا وإياكم من المؤمنين اللي فعلا هم أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في أعلى درجات الصحة إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب إذا إذا اقترب إذا اقترب الزمان في أواخر الزمان لم تكد يعني مش يعني في يعني نادر نادر ما تكون رؤية يعني كاذبة الرؤية كلها بتكون صادقة بفضل الله لم تكد رؤية المؤمن تكذب خد بالك بقى وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة وفي رواية من 46 جزءا من النبوة وفي رواية من 50 جزءا من النبوة جميل أوي ايه معنى الكلام الجميل ده النبي بيقول ان في اخر الزمان لا تكاد رؤيا حضرتك وحضرتك تكذب ابدا تشوف الرؤيا تقع مثل فلق الصبح تحصل زي ما انت شفتها بالظبط تحصل زي ما حضرتك شفتيها بالملي ليه قال لأن الإنسان في آخر الزمان خلاص بقى النبي مش صلى الله عليه وسلم يعني وجود النبي عليه السلام شيء مهم جدا للمؤمنين صلى الله عليه وسلم ولذلك بفقد النبي أو بموت النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لم نفقد حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكن بموت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا المسلمين حسوا بغربة حتى الصحابة سيدنا أنس بن مالك يقول كما عند الترمذي بسند صحيح قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة والله لقد أضاء منها كل شيء ولقد رأيته عندما أو حينما مات والله لقد أظلم منها كل شيء ووالله ما نفضنا أيدينا من تراب يعني من دفن النبي حتى أنكرنا قلوبنا ده مين ده أنس بن مالك أنس بن مالك خادم الرسول اللي خدمه عشر سنين كما عند مسلم ودعا له النبي بكثرة الرزق وكثرة المال والولد ودعا له بطول العمر فكان من أطول المسلمين أعمارا وكان من أكثرهم مالا وولدا لحد أنه هو قال لبنته عائشة قال قد سألت ابنتي فأخبرتني أنه قد دفن لصلب حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد أكثر من 100 ولد وبنت دفنهم لحد مقدم الحجاج ولسه الباقيين موجودين يعني دول بس اللي اتدفنوا حوالي 106 ولد وبنت يعني كانوا من نسل سيدنا أنس ابن مالك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد في الموضوع ان سبحان الله ان هو بيقول كده والنبي لسه موجود معاهم ففي آخر الزمان طب احنا مش قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم حاسين بغربة شديدة جدا حاسين بآلام حاسين بحاجات يعني إلى حد كبير يعني فتن كبيرة جدا فتيجي الرؤية يعني تسلي قلب المؤمن وتربط على قلب المؤمن بفضل الله وتؤنس غربته بفضل الله فتكون الرؤية صادقة خد بالك بقى والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا يعني اكتر واحد بتكون الرؤيا بتاعته صادقه هو اكتر واحد اصلا لسانه صادق واحواله كلها صدق مع ربنا سبحانه وتعالى قلبه صادق لسانه صادق حياته كلها صدق مع ربنا يعني سبحان الله ربنا يا رب يرزقنا واياكم صدق الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ربنا يرزقنا يا رب وإياكم الصدق يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن يعني نعم كبيرة جدا ربنا يرزقنا إياكم وبعدين بقى إيه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ربنا يرزقنا إياكم الصدق يا رب العالمين يبقى إيه وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا أمال بقى الحتة الأخيرة دي بقى ورؤيا المسلم جزء من خمسين 40 جزءا من النبوة أو من 46 أو من 50 إيه معنى الكلام ده هو النبوة إيه يعني إيه النبوة من الغيب من الغيب يعني إيه من الغيب الأصل في الأنبياء إن هم بشر إن هم إيه بشر إيه الفرق بين النبي وبين سائر البشر الوحي قل إنما أنا بشر مثلكم الفرق يوحى إلي بس النبي بيقول أنا زيكم أنا بشر زيكم بس الفرق إن أنا إيه بيوحى إلي من عند المولى عز وجل طب والوحي ده إيه يا جماعة غيب والرؤية اللي إحنا بنشوفها ده شيء من الغيب أنا لما بشوف رؤية إن أنا مثلا مثلا مثلا يعني آه واحدة مثلا تكون ما بتخلفش فشافت رؤية إنها هتخلف وممكن تكون هتخلف فعلا الرؤية دي مش غيب آه غيب يبقى كده كأنها أخذت جزءا من أجزاء النبوة أي من أجزاء الغيب يعني مش معناها أنها تبقى نبية يعني مش معناها أن أنا أشوف إيه 46 رؤية يبقى أنا خلاص كده بقيت نبي عشان ما حدش يفهم الحديث غلط لا النبوة وحي وحي واخد بالك بيجي له وحي من عند ربنا يعني بيجي له غيب من عند ربنا سبحانه والدليل على هذا قول المولى عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا وده استثناء إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر خد بالك وسيدنا الخضر سيدنا الخضر عليه السلام وده نبي طبعا يعني إيه بيوحى إليه من السماء والدليل على هذا قوله وما فعلته عن أمري اللي أنا عملته ده يا سيدنا موسى ما كانش بمزاجي ده كان بوحي من الله سبحانه وتعالى إذا الوحي ده غيب فأنا لما أشوف رؤية يعني شفت غيب يعني وصلني جزء من الغيب فالرؤية دي لما تكون صادقة يبقى أنا كده حصلت على جزء من 46 جزءا من الغيب يعني من النبوة خد بال حضرتك من المعنى ده فإذا كل لما أكون طب ليه اختلفت الروايات 45 أو 46 أو 50 قال لك على قدر صدق الإنسان وحاله مع ربنا يكون قدره في الحصول على أكبر قدر من من هذه الأمور أو من رؤى الصادقة يعني من الغيب بفضل الله سبحانه وتعالى نعيد الحديث مرة ثانيه إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب خد بالك وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة والحديث في البخاري ومسلم طيب العلامة رقم 40 حبايبي علامة غريبة جدا لكن احنا حسنا ويحسها اكتر اكتر اه اخواننا ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين اخواننا في الخليج اللي بيبقى عندهم الجو حر جدا وبيشتاقوا دائما للمطر ودايما تجد عندهم صلاة الاستسقاء كتيرة ربنا يبارك فيهم يا رب ويرزقهم المطر الطيب يا رب العالمين آه غزارة المطر وقلة الإنبات يعني سبحان الله إن احنا ال ال الأمة الإسلامية بتشتاق قوي للمطر إن ربنا يكرمنا بالمطر عشان الزرع وعشان الأرض ما شاء الله يعني بتبقى ليها جو كده جميل كده والخضرة والنماء والنبات و ولكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن في آخر الزمان يا جماعة من ضمن علامات الساعة صورة مطر كتير جدا جدا ولكن نبات قليل جدا جدا وده ده حاصل يا جماعه ولذلك سبحان الله ايه سبب استعمال مبيدات حشريه ونترين ومحمد طه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها ليه علشان محتاجين ان احنا ننمي الزروع دي ولذلك كترت بقى وربنا يسامح اللي الله يسامحهم اللي يعني الله يسامحهم اللي افسدوا اراضي المسلمين وزرعوا فيها هرمونات والسرطانات والامراض والفيروسات والاشياء دي كلها يعني اقول ايه الله يسامحهم اللي عملوا كده في المسلمين انتشر النهارده الفشل الكلوي والفشل الكبدي وانتشر النهارده امراض السرطان كنا زمان في السبعينات يا جماعه ولا في الثمانينات كنا لما نسمع كلمه سرطان والله العظيم اقسم بالله كان الواحد يكاد ان هو يغشى عليه يغمى عليه لما يسمع كلمه سرطان ده كان بالنسبه لنا ده كان حاجه يعني الفك المفترس النهارده تسمع كلمه سرطان كانك بتقول لواحد ده واحد ده فلان عنده انفلونزا ليه من كثرة انتشار هذه الأمراض بسبب عياذا بالله طمع طمع قلة يعني شرذمة قليلة من الناس طمعوا في أموال اليهود فزرعوا السرطانات والهرمونات وهذه الأشياء في أراضي المسلمين فأفسدوا يعني سبحان الله ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعيد والله حكيم سبحانه وتعالى ان واحد من ضمن الناس والله ولا شماتة والله يا اخي حدش يشمت في المرض ابدا من ضمن الناس اللي زرعوا الهرمونات ديت وغرسوها في اراضي بلدنا ودمروا حياة عدد كبير جدا من الناس ودمروا صحتهم وعافيتهم هو هو نفس الشخص ده زوجته تصاب بفشل كلوي بسبب نفس الأمراض ديت سبحان الله يعني داء من نفس الكاس اللي دواها للناس ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويعامل كل من أذى كل مسلم على وجه الأرض يعامله بعدله سبحانه وتعالى لأن إيذاء المسلم ده كبيرة عند ربنا وإحنا لسه كنا بنقول قول النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم إن, الم... إن إن حرمة المؤمن أعظم عند ربنا من حرمة الكعبة أعظم عند ربنا من حرمة يعني أنا آسف في اللفظ لو إن واحد راح وهدم الكعبة شوف قد إيه هيبقى الجرم بتاعه أقل من إنه يهدم إنسان مسلم أو إنه يقتل إنسان مسلم أو إنه يدمر حياة إنسان مسلم ربنا يحفظ الكعبة ويحفظ بلاد الحرمين يا رب العالمين لبقى لا تقوم الساعة الحديث رواه أحمد بسند جيد حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا طبعا الكلام ده بيكون بسبب كثرة المعاصي ونزع البركة ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين يبقى, يبقى في مطر كتير جدا يعني الناس بتدعو ان ربنا يا رب يكرمنا بالمطر و... طب جه المطر فينزل المطر ولا تكون في أي بركة بالمرة فلا تنبت الأرض سبحان الله فالنبي بيقول ايه بيقول بقى حديث تاني رواه مسلم قال ليست السنة سنة الجدب والقحط ليست السنة بألا تمطروا القطب والجحد مش ان انتوا والجدب والقحط عفوا مش ان انتوا ما ينزلش عليكم مطر لا ده ممكن ينزل المطر وينزل وينزل ولا تنبت الأرض قال ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا يبقى حتة نزع البركة ولذلك ربنا قال ايه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يا حبايبي مش أرزاق لا بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا كذبوا سبحان الله يبقى إذا المسألة مسألة إيه؟ مسألة بركة ولذلك سيدنا عمر يؤثر عنه أنه كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي ولكني أسألك البركة في هذا الرزق اسأل أبويا وأبوك اسأل جدي وجدك اسألهم قول له كنت عايش بكام يا عم الحاج يقول لك يا سلام يا ابني ده احنا كنا عايشين ب 3 4 جنيه وكنا متنغنغين وعايشين اخر حلاوه والدنيا كانت جميله وحلوه والاكل كان ليه طعم اسالوا ابائي وامهاتي اللي قاعدين قدامي ربنا يا رب يحفظهم ويبارك لنا في اعمارهم اسالوهم قولوا لهم زمان مش هنروح بعيد يا جماعه قولوا لهم في السبعينات والثمانينات مش هنقول بقى في الاربعينات والعشرينات كان الاكل طعمه ايه كانت العيشه عامله ازاي كانت الناس بتحب بعض ازاي كان قد ايه الدنيا فيها بركه وفيها خير الآن اسأل أي حد قول له كان زمان سبحان الله كانت الناس تنزل تشتري بالربع كيلو لحمة تخيل ريحة اللحمة كانت تفوح في البيت كله كانت تلاقي البيت ما شاء الله يعرفوا ان فلان ما شاء الله عنده غنيمة يعني واخد بال حضرتك تلاقي ريحة الشوربة كده ويفتحوا طبعا الشبابيك عشان يشمموا الجيران يعني واخد بالك يغمسوا على الريحة يعني فالمهم يعني سبحان الله وايه وقاعدين واللحمة ريحتها الله اكبر آآ آآ كيلو موز تبص البيت كله ريحته موز آآ منجتين وبزراية الدنيا كلها ما شاء الله يعني فاهم ازاي؟ يا مدري كنت بتاكلها؟ قول لي فاكرها فالمهم ايه فكانت الدنيا كانت حلوه قوي ما شاء الله دلوقتي سبحان الله هات قفص مانجا ولا تشم له ريحه الا لو قربت وفتحت المانجايه وحطيتها يعني كده حطيت وشك فيها سبحان الله البركه فعلا تحس يا جماعه يا رب رد البركه الى المسلمين والى بيوت المسلمين مره اخرى اللهم امين يا رب العالمين ان فعلا تحس ان في بركه نزعت من المال الان سبحان الله الآن توصل واحد يقول لك والله مقضينا أرديحة والله يا شيخ وسبحان الله وربنا يعني يعلم بقى بحالنا يعني هم يا دوب 3000 جنيه بنقبضهم في الشهر وعايشين يعني بالكاد واخد بالك سبحان الله مع إن ال 3000 جنيه ديت مثلا مثلا يعني يعني يعني متهيألي أيام مش هقول أيام جدي أيام والدي يعني ربنا يحفظه ويديه الصحة رب العالمين مثلا من 30 سنة لو كنت قلت له مثلا مرتب 3000 جنيه يعني متهيألي كان يتخض من كلمة 3000 جنيه مبلغ كبير جدا النهارده ال 3000 جنيه والراجل بيقول لك انا بصرفهم من هنا وبعد نص الشهر ببتدي استلف سبحان الله ليه نزع البركه من المال من الصحه سبحان الله شوف يعني كنا بنتكلم في مسألة إن إن آه، آه، الستات الكبار ربنا يحفظهم أيام بقى جدتي وجدتك كانت الواحدة منهم لما تكون حامل طول التسع شهور ما شاء الله الله أكبر يعني إيه فمزاي بتخدم وشايلة البيت يعني من فوق لتحت ماشي ويوم الولادة يوم الولادة يحصل إيه؟ يعني اذكر ان واحده منهم بتحكي لي بتقول لي انا يوم ما, ما, ما كنت بولد وهي حامل في الشهر التاسع آه، جوزي مثلا عنده ضيوف وعامله لهم الطبيخ والاكل و و ودخلت جوه الغرفه يا دوب 10 دقائق ربع ساعه كنت ولدت تمام وخلصت و- وتمام الكلام ده كله وتمام وقامت بقى ايه جهزت بقيه العشاء وحضرت الدنيا و... وعادي جدا مفيش اي مشكله النهارده سبحان الله في بعض النساء ربنا يا رب يحفظهم ويديهم الصحه رب العالمين مجرد ما بتحمل تسع شهور نايمه على ظهرها تخيل ويعني الزوج الله يكون في عونه بقى خد بالك تسع شهور نايمه على ظهرها تعبانه مش قادره تتحرك وتولد وتقعد بعدها مثلا ايه يعني شهرين ثلاثه مش شايفه قدامها سبحان الله نزع بركه نزع بركه ما فيش بركه ال الناس زمان كانت الراجل من دول يمشي ويقضي مشاويره وحياته كلها على رجليه النهارده تبقى راكب العربيه ونازل مش مش قادر تتكلم واخد بال حضرتك اه نزع بركه من المال من الصحه من الزوجه من الاولاد من العلم من الوقت لكن بقى سبحان الله تعود البركه مره اخرى عشان كده بقول لك ربنا يا رب يكرمنا بزمن سيدنا عيسى عليه السلام لما يرجع بقى وينزل الارض مره ثانيه كعلامه من علامات الساعه الكبرى سيدنا عيسى في زمن سيدنا عيسى بقى تنزل البركات من السماء وتطلع البركات من الارض تحل البركه من هنا ومن هنا وانت في النص تغمرك البركه بفضل الله حديث جميل قوي رواه الديلمي بسند صحيح رقمه في صحيح الجامع 3919 ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح الله اكبر يعني بعد نزول المسيح عليه السلام قال طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للم... يؤذن للسماء في القطر في المطر يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للارض في النبات خد بالك بقى بقى يبقى قطر ونبات مش زي بقى العلامه اللي قبلها ان الارض تمطر السماء تمطر والارض لا تنبت لا هنا بقى يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للارض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت الله اكبر ايه الصفا ده الصفا ده الجبل الاملس او الصخر الاملس في حد في الدنيا يا جماعه ممكن يزرع حاجه على صخر طبعا ما ينبتش ينبت ازاي الصخر ما بيشربش ميه لا في زمن سيدنا عيسى عليه السلام لو حطيت الحبايه بتاعتك على الصفا على جبل على جبل املس على صخره على زلط على اي حاجه ينبت بفضل الله سبحانه وتعالى وحتى يمر الرجل ده بيت الحديث يبقى ايه حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت وحتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره يا سلام يعني يبقى الاسد نايم كده على الارض وانت بقى عايز تثبت لزوجتك بقى ان انت وحش غضنفر تقول لها شوف انا هعمل ايه تقوم معدي من على الاسد طبعا الاسد مش هيضرك لان النبي قال كده فلا يضرك الاسد تمشي من عليه تعدي من عليه تعمله كوبري مشاه مفيش مشكله مش هيعمل لك اي حاجه خالص بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم حتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره ويطأ على الحيه فلا تضره يبقى اعزك الله يبقى حيه ثعبان حاجه كده كبرى فاهم ازاي؟ تعدى عليها فلا تضرك ولا تشاحن بقيه الحديث ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض الله اكبر والله عايز اقرا الحديث مره ثانيه بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاحن مفيش مشاكل بقى خلاص ناس بتحب بعض ولا تحاسد ولا تباغض كل الناس قلوبها على قلب رجل واحد انا بحبك وانت بتحبني وكلنا بنحب بعض وكلنا بنحب الخير لبعض مش زي دلوقتي ربنا عارفين وعافيك اديك شايف النفوس الا من رحم الله بقت عامله ازاي لدرجه انك تسمع كلام الناس يعني كلام يعني ما, ما تكونش اتمنى ان أنا اسمعه اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك وكلام يعني ما ينفعش بالعكس ده انت اخوك ده تحطه في نن عينيك ولو جعلت الدنيا كلها في لقمه واحده فوضعتها في في اخيك ما كانت كافيه بفضل الله سبحانه وتعالى العلامه العلامه رقم 41 نقولها بسرعه كده وناخد فاصل العلامه رقم 41 فشو التجاره يعني كثره التجاره كثرة التجارة من علامات الساعة الصغرى أي نعم قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة إن أنا ما اسلمش غير على مين غير على الناس اللي أنا أعرفهم ولذلك عملنا حملة إيه حملة إفشاء السلام حملة إفشاء السلام اللي احنا عايزين يا جماعة المسلمين مش مجرد بس إن احنا نبعت SM ان احنا مع حملة إفشاء السلام طبعا بشكر إخواننا وأخواتنا اللي بعتوا لكن أنا عايز أقول احنا عايزين نطبق نطبق السلام والسلام مش مجرد سلام احنا عايزين ثمرة السلام يعني مش هروح أسلم على واحد أنا مكشر مش هروح أسلم على واحد بكبر وأنا ببص له من فوق لتحت لا ده أنا بسلم يعني ببتسم يعني بأقبل وخد بالك عايز أعلمك النبي كان بيسلم إزاي آه النبي لما كان بيجي يسلم على حد يا جماعة كان يعمل ايه كان يخش على الرجل الوجه في الوجه عينه في عينيه كده مبتسم مقبل عليه بصدري خلاص يعني مش بيسلم عليه كده بالجنب مش بيسلم عليه ب- ببص الناحيه الثانيه لا مش بيسلم عليه وباصص فوق لا باصص له هو باصص له في وشه صلى الله عليه وسلم مقبل عليه بوجهه صلى الله عليه وسلم بيسلم عليه بحرارة خد بالك ومش بيقول له بقى يعني السلامات اللي صدر دلوقتي الجديدة لا بيقول له السلام عليكم ورحمة الله خد بالك بيسلم عليه ولا ينزع النبي يده حتى ينزع الرجل يده يعني النبي ما كانش يشيل ايديه من ايدين الراجل الا لما الراجل هو اللي يفك ايديه كده ويشيلها صلى الله عليه وسلم قولي طب ما ممكن اتنين يطبقوا سنه ما حدش يشيل ايده نضيع اليوم كله في السلام يعني لا ان شاء الله مش هيضيع ولا حاجه ربنا يكرمكم بس الشاهد في الموضوع ان السلام عايزين سلام بقى بقى. بجد سلام يجلب الحب لان في سلام بيجلب الكره اه يعني ممكن اسلم على واحد سامحني يعني ب- ب- بشمئناط وشمئزاز كده واخد بالك تلاقي راجل يكرهني انما لو سلمت عليه كده السلام عليكم ورحمه الله ازي حضرتك يا اخي ربنا يبارك في عمرك ربنا يحفظك والله باصر لما بشوف حضرتك سعيد جدا بلقائك ربنا يبارك فيك بالله عليك ما تنساني من دعائك اساعده لك ان شاء الله بظهر الغيب ربنا يبارك في عمرك تؤمرني باي خدمات طيب يا اخي السلام عليكم ورحمه الله يا سلام على الجو الجميل ده يتر- تتركه كده يقول لك يا يا رب يكتر من امثاله يا رب الد- لسه الدنيا بخير الحمد لله تلاقيه كده فرحان ومبسوط بيك فربنا يفرحنا واياكم يا رب العالمين آه، ان بين يدي الساعه تسليم الخاصه وفشو التجاره حتى تعين المراه زوجها على التجاره ايه معنى الكلام ده معنى الكلام ده يا جماعه ان من علامات الساعه الصغرى ان الناس هتبقى مقبله قوي قوي على التجارة والمال والفلوس وكل اللي يشغلهم وده بنشوفه في حياتنا تجد الرجل تاجر وزوجته تاجرة تجد الرجل businessman و- و- وزوجته businessman ويعني ايه ومظبطين الدنيا مع بعض وهي بتتاجر وهو بيتاجر وهي وهي ليها اعمالها وهو ليه اعماله الموضوع مش كده ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم وقال صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ويكفي بقى قول المولى عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن الاحسن بقى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ايه الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله دي الباقيات الصالحات افضل عند ربنا من الدنيا واللي فيها لان كل ما تقولها مرة تغرس ليك نخلة في الجنة كما أخبر إبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ف- وأخبرهم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يبقى من ضمن علامات الساعة الصغرى فشو التجارة لدرجة أن رجل لا يكتفي بأن هو بس يشتغل او ان هو بس يتاجر لا هو عايز يتاجر ومراته لازم تتاجر معاه ويدخلها شريكه معاه في مشروع وينزلها الشغل معاه ويخلي البيت عياذا بالله سامحوني يعني يخلي البيت الاولاد مش لاقيين حد يعتني بيهم ولا يربيهم لان الام مشغوله والاب مشغول ما كفايه الاب ينشغل والام تنشغل بقى بانها صانعه الرجال والابطال تقعد في بيتها تربي ولادها وانا ما بقولش ان عمل المراه حرام يا جماعه حدش يفهمني غلط انا بقول عمل المرأة حلال ولكن بضوابط بضوابط نتكلم عنها ان شاء الله في مرة تانية لكن على الاطلاق يعني احسن مكان للمرأة بيتها والواقع يشهد يا جماعة ياما بيوت اتخربت بسبب الام الموظفة اللي مش قادرة تشوف لا بو- لا زوجها ولا اولادها ولا قادرة تشوف بيتها ولا قادرة تشوف نفسها يعني مسكينة الله يكون في عونها انا متخيل امرأة الله يكون في عون نساء المسلمين لما واحدة تخرج الساعة 7 الصبح وقايمة قبلها بساعتين عشان تأكل زوجها وأولادها وتنظف بيتها وتجهز حاجة الغدا عشان لما تيجي ما فيش وقت أصلا وتروح الشغل يعني تطحن في الشغل وتتبهدل وترجع متبهدلة رايح جاي في المواصلات وترجع على عجل كده بسرعة أي لقمة أرديح عشان تخلص نفسها وتفضل طول النهار في خدمة زوجها لحد نص الليل وتنام لها ساعتين ثلاثة عشان تقوم تلحق الشغل وهكذا تفضل في الدوران في, ال- في ال- يعني في الاول ايه مش عارف ايه بتفضل في ال- في ال- في المتاعب دي كلها حد ما هي نفسها تقع وتحجز بدري وتتعب ومش قادره تعتني بنفسها ويطلع الزوج في النهايه الآية يقول لك أنا زهدت في زوجتي ومش لاقي منها الزوجة اللي أنا كنت بتمنى طب ما أنت سيبها تعيش في بيتها عشان تقدر تشوف منها اللي أنت عايزه لكن النهاردة أنت لما تهلك زوجتك في الشغل وتهلكها في البيت ما دي امرأة دي إنسان دي روح يا أخي يعني ما تتحمل كل هذه الأعباء والمرأة بطبعها ضعيفة ضعيفة لا تتحمل مثل ما يتحمل الرجال طيب ولذلك سبحان الله شوف يا اخي بقى فشو التجاره ده لما يكون معاه بقى يعني لما يكون معاه امانه واخلاق يبقى جميل جميل قوي لما يكون في تجار كتير امناء ينشروا الخير لكن السيء بقى ان يبقى تجار خبثاء وينشروا الشر شوف جرير بن عبد الله البجلي يعني رضي الله عنه وارضاه بيقول بيحكوا عنه قصه جميله هو كان تاجر ففي يوم من الايام كان راح بعت الغلام بتاعه عشان يشتري له فرس حصان راح اشترى الفرس من ولا من واحد فغلامه كان شاطر شويه فاشترى الفرس ب 300 دينار فرجع قال له اشتريت لك الفرس ده ب 300 دينار قال له من اين اشتريته قال له من فلان قال له لا الحرام عليك الفرس ده يساوي اكتر من كده قال له طب انا خلاص يعني قدرت ان انا اخلص الموضوع قال له لا لا لا هاتهولي جاب له الراجل فقال له انت شت... بعت له الفرس ده بكام قال له ب 300 دينار قال له لا ايه رايك ها... ها... ده هاخده منك ب 400 دينار يعني ازودك فوق اللي انت خدته 100 دينار ما هو الفرس بالنهايه بتاع جرير خلاص والراجل وافق لكن جرير مش موافق يعني هو اشتراه ب 300 لكن هو حس ان غلامه ضحك على الراجل فقال له لا ب 400 قال له جزاك الله خيرا قال له ب 500 قال له ده كتير قوي قال له ب 600 ب 700 ب 800 قال له انا وافقت على 300 قال له وانا لا اوافق الا على 800 عمرك شفت حد بيعمل كده يعني البائع وافق على ان هو يبقى ب 300 الحصان والتاني اللي هو جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه بيقول له لا انا مش موافق الا انه يبقى بكام؟ ب 800 فالراجل استغرب الناس بتفاصل مش بتزود فقال له طب ليه عملت كده؟ قال له لاني بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على النصح لكل مسلم وهذا الحصان او هذا الفرس لا يساوي اقل من 800 دينار ما يساويش اقل من 800 دينار فانا لا يمكن اخدعك ابدا سبحان الله عشان كده يا جماعه كان الاسلام بينتشر في بلاد الدنيا كلها باخلاق التجار مش باخلاق العلماء بس والله العظيم كان تجار تجار يا جماعه كانوا بيحملوا امانه الدين ما شاء الله عندهم امانه وعندهم اخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف يعني العلامات اللي بعد كده ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا وصلى على حبيبك صلى
الوفاء للرضا بالله إن حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عدنا بحمد الله
على الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع علامات الساعة الصغرى وقبل ما نخش على علامات الساعة الصغرى الحقيقة آه، يعني آه، أضم صوتي لصوت أخويا وحبيبي الدكتور صفوت حجازي في التقارب بين الشعب المصري والجزائري آه، أهل مصر حبايبنا وأهل الجزائر حبايبنا وربنا يا رب ينزع ما- ما- يعني ما بين الشعبين آه، من آه، الفتن يا رب العالمين ويكفينا شر اليهود اللي هم أس كل فساد وهم وراء كل خراب في هذا الكون ربنا يحفظنا يحفظكم فبضم صوتي مع صوت أخويا الدكتور صفوت ربنا يحفظنا رب العالمين آه، العلامة رقم 42 تقارب الأسواق لا تقوم الساعة حديث رواه أحمد بإسناد الحسن لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق يعني إيه تتقارب الأسواق ليها ثلاث معاني المعنى الأولاني أخوي وحبيبي تقدم وسائل المواصلات إن أنت بسرعة ما شاء الله في معرض موجود في دبي تلاقي نفسك بالطيارة ساعتين ونص تلاقي نفسك في دبي آه، معرض تاني موجود مثلا في بلاد آه، المغرب آه، ما شاء الله أربع ساعات تلاقي نفسك هناك آه، معرض تالت مش عارف فين وهكذا تقارب الأسواق بسبب تقدم وسائل المواصلات الحاجة التانية تقارب الأسواق آه، ب- ب- ب- ب- بمعرفة الأسعار ما أنت من خلال التليفون في ثواني تعرف أسعار الحاجة دي في أمريكا كام وأسعارها في إيطاليا كام وأسعارها في الصين كام يبقى أنت جبت إيطاليا والصين وأمريكا وممكن جنوب أفريقيا كل ده في مكالمات ما تتعداش خمس دقائق عرفت أسعار السلع ديت في العالم كله فدي بيسموها تقارب الأسواق إن خلاص عرفنا السلع كلها موجودة بسعرها كام ونقدر نقرب ما بين هذه الأسعار بسبب تقارب الأسواق الحاجة الثالثة ان المعنى الثالث ان من كثرة حب الناس للدنيا وان كل واحد عمال بيفكر لابد ان انا اعمل مشروع لازم يكون عندي بيزنس لازم يكون عندي مش عارف ايه فكل واحد بيفكر في ايه في مشروع فده بيكون مشروع والتاني جنبه والتالت بعده وهكذا فمن كثرة المشاريع والاسواق تقاربت الاسواق ولذلك حضرتك تلاحظ ان مثلا ايه آه مثلا كان في سوق معين مثلا في العباسية مثلا زمان وكان ممكن يكون ده السوق الوحيد اللي موجود في المنطقة كلها بعدها عمرت مثلا حدائق لبة وعمرت مش عارف منطقة الزيتون منطقة كذا كل شوية هنا أسواق وبعدين هنا أسواق جديدة وهنا وهنا فتلاقي كل دي بقت عبارة عن مجموعة أسواق فده من ضمن علامات الساعة صورة تقارب الأسواق العلامة رقم 43 ودي علامة مهمة أوي أوي أوي التماس العلم عند الأصاغر يعني إيه الأصاغر يا جماعة الناس اللي سنهم صغير لأ الناس اللي علمهم صغير لأن صغر السن لا يكون قادحا في علم الإنسان يعني ممكن يكون إنسان ما شاء الله زي ما بنقول ليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق إن يكون الإنسان صادق مع ربنا سبحانه وتعالى يا ناس يا جماعة عندهم 60 70 سنة والعلم بتاعهم قد كده وياما واحد ممكن تلاقيه عنده 20 سنة والله أكبر بحر من العلم ما شاء الله وشوف بقى أسير علمائنا الأجلاء الأفاضل الله أكبر عليهم كان الواحد ممكن تلاقيه ميت عنده 35 سنة وقد ملأ الدنيا فقها وعلما تلاقي واحد ميت عنده 40 سنة ملأ الدنيا كلها تصانيف وكتب الله أكبر فإذا المسألة ليست بالعمر وإنما المسألة بالعلم وبإخلاص النية لله سبحانه وتعالى اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر أن يلتمس العلم عند الأصاغر ابن مسعود بيعلق تعليق جميل جدا بيقول إيه بيقول لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم بيقول الناس هتفضل بخير طول ما بيجي لهم العلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابر الصحابة بيقول إيه فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا النهاردة ممكن يعني وده نستدل عليه برضه بحديثين جمال قوي الراجل لما جه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال متى الساعة فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم وشويتين أم سأل من السائل عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال إذا, وس إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعة الأمانة يا رسول الله هتضيع إزاي قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة والحديث الثاني بقى حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول سياتي على الناس سنوات قد دعت الحديث اللي بيوجع قلبي والله بقلبي بتوجع لما بسمع الحديث ده سبحان الله مش يعني استغفر الله مش عشان كلام النبي لا طبعا انما عشان في فتنه كبيره قوي قوي قوي وحاجه بتوجع قلب كل انسان محترم في الكون ده كله سياتي على الناس سنوات قد دعت يصدق فيها الكاذب الانسان الكذاب يبقى هو اللي مصدق ويصدق, ويصدق فيها الك... يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين والحتة اللي احنا عايزينها بقى آخر الحديث وينطق فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة يبقى من ضمن العلامات يا جماعة التماس العلم عند الأصاغر ان انت النهاردة تبقى عندك علماء علماء أجلاء ناس أفاضل ملأوا الدنيا فقها وعلما وتسيب دولت وتروح تلتمس الفتية عند واحد انت عارف ان هو قليل العلم وقليل الدين ليه علشان هو بيفتي على هواك يعني مثلا واحد في قضايا الطلاق بالذات يا جماعة قضايا الطلاق دي مصيبة كبيرة ان واحد ممكن يسأل شيخ من المشايخ الأفاضل ويقول له الوضع كذا كذا فيقول له لا دي كده دي الطلقة الثالثة مثلا أو الثانية أو غير ذلك فعلشان يحل هذه الزوجة لنفسه يروح يدور على واحد ليس عنده علم ولا دين ويطلب منه الفتية فيفتيه بفتوى على مزاجه يقول لك بس هو كده ايه خليها ايه اجعلها في ايه في رقبة عالم واطلع منها سالم مش هتطلع منها سالم لانك طالما انك تعلم من هذا الانسان دينه قليل وعلمه قليل فانت كده يعني مش هتكون هنا سالم الشاهد في الموضوع التماس العلم عند الأصاغر أصاغر الدين أصاغر العلم هو ده من ضمن علامات الساعة الصغرى رقم 44 من ضمن علامات الساعة الصغرى أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا خد بالك يوضح الحديث ده رواية مسلم برضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل قال يا معاذ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا النبي يقصد طبعا أرض الجزيرة على رأي أغلب المحدثين أن أرض جزيرة العرب يا جماعة وده أكبر دليل خدوا بالك من نص الحديث الأولاني لا تقوم الساعة حتى تعود يبقى هي كانت كده أصلا حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا يبقى أرض الجزيرة كانت زمان خالص خد بالك بقى كانت زمان خالص ممكن يكون حتى قبل بعثة النبي بكتير جدا جدا كانت مروج وأنهار كانت مليانة أنهار وخضرة وبساتين وزروع وأراضي وجمال كانت كل الأرض دي كلها مزروعة ويقدر ربنا أن يأتي عليها القحط والجدب مرة تانية فالنبي بيقول لمعاذ الأرض ديت كانوا عايز يقول له الأرض دي كانت كلها خضرة ومية وجمال وبساتين و... وهترجع مرة تانية يا معاذ بس بشرط لو طالت بك حياة يعني لو طالت بك حياة هتشوف الكلام ده أما لو لو مت قبل كده فالأجيال اللي بعد كده هي اللي هتشوف الكلام ده يا معاذ وبالفعل الواضح دلوقتي والظاهر قدامنا لما تروح مثلا أرض السعودية ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيهم يا رب العالمين تجد أن أرض السعودية رغم أنها أرض صحراوية أصلا إلا أنك أنت تجد أن ما شاء الله الحكومة السعودية استطاعوا ان هم بفضل الله يخدروا بقعة كبيرة جدا جدا من أرض السعودية تمر ب ب ب ببلاد كتيرة تجد ما شاء الله الخضرة والسهول والأنهار و والمياه وشيء جميل جدا جدا ما شاء الله كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم رقم 45 علامة رقم 45 كثرة النساء وقلة الرجال ودي مشكلة كبيرة جدا قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم ده في أعلى درجات الصحة قال من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد قيم رجل سبحان الله يا رب من أشراط الساعة أن يقل العلم خد بالك ما دام هيقل العلم يبقى يظهر الجهل وما دام ظهر الجهل يبقى تستحل محارم الله شوف ال ال الارتباط يبقى ايه ان يقل العلم فيظهر الجهل فلما يظهر الجهل يظهر الزنا لأن خلاص بقى في جهل فبتستحل محارم المولى عز وجل وتكثر النساء ده من ضمن العلامات النساء تبقى كتير جدا ويقل الرجال لحد ما يبقى لكل رجل خمسين امرأة العلامة ديت عايز أقولها وأهدي الكلام دوت لأولياء الأمور الآباء والأمهات اللي عندهم بنات يا رب يا رب جوز كل بنات المسلمين يا رب ما تحزنش يا والدي وما تحزنيش يا امي ان بنتك لسه ما اتجوزتش لان انت لازم تاخدي بالك من حاجة مهمة جدا جدا ايه هي ان ان دلوقتي عدد الرجال قليل جدا وعدد النساء كتير حتى ان في احصائية كانت اتعملت الله اعلم بدقة هذه الاحصائية ان الان وصل في العالم كله عدد الرجال بالنسبة لعدد النساء واحد الى عشرين وهيفضل الفرق يتسع لحد ما يوصل عدد الرجال إلى عدد النساء واحد إلى خمسين ده مش كلامي ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى يصبح لكل لخمسين امرأة قيم واحد بس برضو يعني ايه خمسين امرأة ليهم قيم واحد ما دي عايزة برضو نسأل ون- ونشوف أهل العلم قالوا ايه قالوا ان ده يا جماعة ليه ثلاث تفسيرات التفسير الأولاني ان من كثرة الفتن وانتشار الحروب هو مين اللي بيتقتل مش هم الرجال الحوادث بتاعت العربيات اغلب اللي بيموتوا فيها مين ما هم رجال لان هم اللي بيخرجوا عشان يسعوا على الارزاق والمرأة في الغالب قاعدة في البيت فاغلب اللي بيقتل في الحروب رجال واغلب اللي بيموتوا في الحوادث رجال واغلب اللي بيموتوا بسبب التدخين رجال وان كان في نساء دلوقتي بتشرب لكن بقول اكثرهم رجال فلما يموت عدد كبير من الرجال فيبقى عدد كبير من النساء الحاجة التانية ان من حكمة ربنا في اخر الزمان ان تكون عدد المواليد من الرجال قليل وعدد المواليد من النساء كثير ولذلك تسألوا الناس اللي عايشين في الارياف تلاقي مثلا فلانة خلفت ولد ياه الدنيا تتقلب فلانة خلفت ولد ما شاء الله فازاي يعني كأنها هي اللي جابت ابو السباع والغالب هو خلفة الب- البنات سبحان الله يبقى إذن إيه من حكمة ربنا سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة قال لك من إن ممكن يكون بسبب كثرة الفتوح في- فتكثر السبايا تكثر السبايا يعني ال- ال- ما يكون في حرب إسلامية كده بيننا وبين مثلا جيوش آه، كافرة مثلا فالشباب الغلابه اللي قاعدين قدامي دولت مثلا لو واحد فيهم مثلا مشترك في حرب زي كده ضد اليهود ولا ضد مش عارف ايه واخد بالك ولا ضد اي دوله اجنبيه مثلا بتحارب المسلمين فكان ربنا يكرمه مثلا بكام واحده من السبايا كده خمسه من امريكا وثلاثه من اسبانيا واربعه من برشلونه يعني ايه ولا من من سويسرا واخد بالك اه يعني ال- فسبحان الله الشاهد في الموضوع ان من حكمه ربنا في اخر الزمان ان يقل عدد الرجال ويكثر عدد النساء انا عايز اقول لاباء وامهات اللي قاعدين قدامي ما تزعلوش وما تقلقوش على بناتكم ان هي ما اتجوزتش مش عشان هي فيها عيب او مش عشان هي م م مش عاجبه حد او مش عشان هي ما ينفعش تتجوز لا يا امي ولا يا والدي لان عدد الرجال اللي يتجوزوا قدام بالنسبه لعدد النساء قليل جدا واحد الى عشرين يعني قدام كل واحد قدامه عشرين واحده ما اتجوزتش بالاضافه بقى في مشكله تانية كمان ايه هي؟ انا مش عايز اسود الصوره عايز بالله يعني في مشكله تانية ان رغم ان عدد الرجال قليل بالنسبه لعدد النساء مش كل الرجال بيتجوزوا في رجاله مقاطعين الجواز وفي رجال لا يصلحوا اصلا للزواج اما ان يكون عنده آه، مرض اما يكون عنده آه، عذر اما يكون هو فقير جدا جدا ومش عايز يتجوز آه، لانه حالته الماديه يعني ما تسمحلوش بالزواج الى غير ذلك فالمرأة ليس عندها أي مانع من الزواج إنما المنع يكون عند الرجل وليس عند المرأة فأنت ما تحزنيش لكن ادعي ادعي ربنا ساعات بيجينا أسئلة كتيرة جدا على الموبايل آه، آه، الشيخ محمود قول لنا الدعاء بتاع الزواج ما فيش دعاء للزواج انما يعني ما فيش دعاء خاص ان انا اقول ايه آه اللهم يا من وهبت فلانا مش عارف بزوج صالح فوهب فهب لي مش عارف لا ما فيش دعاء بالمنظر ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اللي وارد هو عامه الدعاء الدعاء ب- ب- بعمومه وشموله ان انت تقوم تكتري من الاستغفار الاستغفار ده من اسباب الرزق بالزوج ازاي إيه الدليل على كده فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال و... وبنين طب والبنين هيجوا منين من من زواج يبقى ربنا يرزقك بزوج واولاد شوف قد ايه شوف ال- ال- اللفظ تضمن ايه كلمه البنين دي ما هو لن ياتي البنين الا من حلال يبقى اذا ربنا يرزقك بزوج واولاد كتر من الاستغفار على قد ما تقدري والدعاء بقى قومي بالليل كده قومي وصلي ركعتين و... وابكي بين ايدين ربنا قولوا له يا رب محتاجه زوج ياخد بايدي لطاعه ربنا وعايز اقول لك بقى كلمه اخيره خليها في سرك انا في نظري لو الأخت المسلمة عاشت بلا زوج أفضل وأكرم لها في الدنيا وفي الآخرة من إن هي تعيش مع زوج يفتنها في دينها ويدمر حياتها أي أيوة والله ياما نساء ابتلوا برجال ما عندهمش دين وفي العكس وياما رجال ابتلوا بنساء ما عندهمش دين فكان هذا الرجل يتمنى ان هو ما كانش يتجوز اصلا وكانت هذه المرأة تتمنى ان هي تكون ما اتجوزتش لدرجة ان ممكن تلاقي صاحبتها تقول لها انت ايه لا اتجوز تقول لها يا ست خليكي كده ده انت ما تعرفيش الجواز وده- طبعا الكلام ده مش صد عن الزوج لكن انا بقول بوصف حال بعض النساء ان ممكن تكون هي متجوزه لكن تتمنى انها لو ما كانتش متجوزه فالشاهد في موضوع ان الزواج ده رزق وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويبارك فيكم يا رب العالمين ويرزق كل اخواتنا الزواج يا رب العالمين. العلامه رقم 46 اشاعه الكذب وكثرته. ان الكذب موجود موجود لكن في آخر الزمان هيكتر بشكل غير عادي لدرجة إن ممكن يوصل لمرحلة إن الناس مش مصدقة بعضها مش حاصل حاصل الناس يعني لك يقول لك أنا ما بصدقش حد خالص ليه؟ لأني شايف إن كتير من الناس كتير مش عايز أقول كل الناس هو يقول لك كده يقول لك أنا شايف إن كتير من الناس ما بيبطلوش كده لدرجه ان بعضهم يقول لك الدنيا كلها مليانه كذابين طبعا الكلام ده مش مش صح- مش صحيح يعني في ناس صادقين وفي ناس محترمين وناس افاضل زي مثلا واحد بياكل حرام يقول لك ما كل الناس بياكلوا حرام لا طبعا في ناس بتاكل حلال بفضل الله في ناس شرفاء في امه النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد في الموضوع اشاعه الكذب يصبح الكذب يبقى هو ايه يعني طافح على السطح يعني ايه اكتر حاجه موجوده هي الكذب مش الصدق قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم وده مما عمت به البلوى ان الكذب كتر قوي والاولاد يطلعوا يلاقوا الاب كذاب والام كذابه فيطلعوا كذابين واولادهم يطلعوا كذابين وهكذا وينتشر الكذب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن اعظم انواع الكذب يا جماعه الكذب على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يوم القيامة الناس موجودة في أرض المحشر ويلاقوا واحد وشه أسود ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بقى ربنا يعافينا ويعافيكم فإيه إيه إيه سبب سواد وجه هذا الرجل الكذب وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا خد بالك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه هو صلى الله عليه وسلم كما في عند البخاري قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يا الله اللي بيكذب على النبي متعمدا اللي بيروح يروي للناس أحاديث ضعيفة وهو عارف إنها أحاديث ضعيفة ده بيكذب على النبي خد بالك والكذب على النبي يتضمن حاجتين الحاجة الأولانية إن أنا أألف على النبي حديث هو ما قالوش أكذب عليه حديث ضعيف وأنا أقول إنه حديث صحيح خد بالك أو إن أنا أن أل- يعني إيه يعني أنفي عن النبي حديثا هو قاله يعني يكون مثلا حديث مثلا آه مثلا زي بلغوا عني ولو آية تقول لك حديث ضعيف يا عم ده الحديث في البخاري يقول لك لا حديث ضعيف فهو بكده يكذب على النبي أو إنه يثبت حديث للنبي النبي ما قالوش يثبت حديث للنبي النبي ما قالوش يبقى كده برضه بيكذب على النبي علامة رقم 47 أن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء أنا شفت الكلام ده مع ناس كتير جدا كتير جدا آه الأخت اللي كنت بدعي لها سبحان الله بدأ لابنها ربنا يا رب يربط على قلبها آه، اللي هو أحمد مراد سبحان الله يعني قريب ليها قابلني فقال لي ادعي له يعني هي, هي, هي ابتليت في اثنين من ولادها عندها ثلاث ولاد ابتليت في اثنين من ولادها ربنا يا رب يصبر قلبها بيقول لي لحد ما وصلت لمرحله وولادها الاثنين اللي ابتليت بيهم واحد عنده 18 سنه والثاني 23 سنه ربنا يا رب ي- يصبرك ويثبت قلبك يا رب يا ام احمد ربنا يصب- يصبرك يا رب ويثبت قلبك ربنا يا رب يصبرك ويثبت قلبك يا رب ويربط على قلبك يا رب وعلى قلب كل أم اتحرمت من ولادها يا رب العالمين أو كل إنسان اتحرم من حبايبه لأن الفراق صعب يقول لي وصلت لمرحلة هذه الأخت ربنا يا رب يصبرها إن هي رافضة الحياة هي مش عايزة تعيش مش عايزة الحياة بحلوها ولا بمرها شوف النبي بيقول إيه حديث رواه البخاري ومسلم لا تقوم الساعة والله العظيم أقسم بالله حديث بيشرق القلب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه يا سبحان الله سيدنا ابن مسعود بيقول سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه الكلام ده حاصل يا جماعة طب والله العظيم حاصل انا شفت ناس بالمنظر ده شفت ناس يا عيني من كتر ال- ال- الابتلاءات بلاش الابتلاءات من كتر ما هو انسان نظيف قوي وصافي قوي ونقي جدا الصنف ده بيتعب قوي في حياتنا ديت فعايش فبيقول انا قابلت واحد منهم بيقول لي باللفظ كده يعني بيقول لي انا مش عارف اتعامل مع الناس ازاي اعيش وسط الناس ازاي الناس عايزه اللي يكذب واللي يخون واللي ينافق واللي يعمل ده بيتكلم عن طبعا عن ال- ال- الغالبيه مش عن الكل طبعا لان في ناس نضاف في ناس افاضل في ناس فعلا من خيره الناس فبيقول لي مش عارف اتعامل مع الناس وصلت لمرحله ان انا خلاص حسيت ان انا لا اصلح اني اعيش في الزمن ده لدرجه احدهم قالها لي باللفظ واستغربت له قوي قال لي والله انا لا يشرفني ان اعيش في الزمن ده لا يشرفني ان اعيش في الزمن ده ولا في الدنيا دي ابدا فاصبح انه بي- و- و- وقابل بعضهم يقول لي يقول ادعي لي ادعي لي ربنا يطلعني منها على خير لا ده انا اللي بقول لك ادعي لي انا ربنا يطلعنا منها على خير انا وانت وانتوا ربنا يا رب يختمنا بخاتمه اهل السعاده لان فعلا الدنيا كلها بقت فتن الدنيا كلها بقت حرب وما اعرفش ليه وبعض الناس بيقولوا هو ربنا مش هيرفع عنا البلاء ده والله يترفع بس بشرط واحد بس ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يا اللي طالبين رحمه ربنا يا اللي بتقولوا نفسنا ربنا يرحمنا ارحموا بعض ارحموا بعض حبوا بعض خافوا على بعض ما تكرهوش بعض ما تحقدوش على بعض ما تدبروش لمؤامرات لبعض ما تغشوش بعض ما تكذبوش على بعض وربنا هيحبكم وهيكرمكم والله وهتنزل البركات وتخرج البركات واقسم بالله كلنا هنعيش في سعاده ورخاء لا يخطر على قلب بشر بس نرحم بعض يا مسلمين ارحموا بعض عشان ربنا يكرمكم يا رب العالمين يبقى ابن مسعود بيقول سياتي عليكم زمان لو وجد الر... لو وجد احدكم الموت يباع لاشتراه ده كله زي ما قلنا بك- بسبب كثره الفتن رقم 48 من علامات الساعه الصغرى تشبب المشيخه يعني ايه تشبب المشيخه يعني واحد يبقى عنده 70 سنة وعايز يعيش حياة ال- الشاب اللي عنده 15 سنة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وده من ضمن الحديث اللي العلماء بيقولوا انها حديث وصفية وصفية يعني هقول لك يعني إيه وصفية حديث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد يخضب يعني يعمل يعني يعني بيسموه ايه يصبغ يصبغ شعره او لحيته ب- بالسواد خد بالك النهي هنا عن السواد فقط يا مسلمين خدوا بالكم يعني ما فيش نهي ان انت تخضب لحيتك او تخضب شعر راسك بل ده من السنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب وكان يحب الخضاب صلى الله عليه وسلم ليس هناك او او كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرخص في الخضاب مش عايز اقول كان يخضب فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك رخص في الخضاب باي لون الا اللون الاسود ليه لان الاسود ده فيه خداع انت لما تخضب بلون ال- الاحمر او اللون البني او اللون ال- ال- المايل للاصفر او غير بس ما تروحش تخضب بنفسجي مثلا يعني واخد بالك اه يعني فشكل الموضوع ان الالوان اللي هي المعقوله آه، فلما تخضب بالحنه بالحنه اللي هي ال- حنه المدينه او الحنه بتاعه اليمن او اي حنه من بتوع الشام وكده هذه الحنه ممكن تخلي مثلا آه، راسك او لحيتك تخليها مثلا بني تخليها شقره شويه تخليها حمراء شويه مفيش مشكله انما ما تخضبهاش بلون اسود لان في نهي عن السود ليه؟ يبقى الواحد عنده 70 سنه ويخيل اليه انه عنده 15 سنه فيحصل له ايه؟ يحصل ان المعصيه تجر المعصيه فيتصابى فلما يحس ان هو بقى صغير بقى عنده 15 سنه وهو عنده 70 سنه يبتدي عياذا بالله آه، يطمع في ان هو يكون له علاقه ببنت عندها آه، 15 سنه آه، يبتدي عياذا بالله ينظر للنساء ويعاكس ويغمز وينظر و و- آه، معصيه بتجر المعصيه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه الامام ابن الجوزي قال كلمه حلوه قوي عجبتني قوي بيقول ايه؟ بيقول يحتمل ان هم اللي بي- بيخضبوا بالسواد اللي هو بيعمل لحيته وشعر راسه بالسواد بالسواد باللون الاسود بيقول احتمال النبي بيقول لا يريحون رائحه الجنه مش عشان هم خضبوا لا ده بي هو بي مش هيخشوا الجنه بسبب عمل هم عملوه عمل وحش جدا هم عملوه غير دوت او عقيده فاسده دخلت لقلوبهم ف- لكن كان من ضمن علاماتهم اللي هم هيتعرفوا بيها ان هم بيخضبوا باللون الاسود زي ايه؟ زي ما قال النبي في الخوارج قال صلى الله عليه وسلم آه، آه، سيماهم التحليق طب هو حلق الراس حلق الشعر هو حرام لا قال لك لكن الخوارج كانوا مشهورين بايه ان هم يعني بيحلقوا كده زي ما بيقولوا على الزيرو يعني واخد بالك فشاهد في الموضوع ان ايه دي كانت صفه ليهم لكن هل الخوارج يخشوا النار بسبب التحليق لا طبعا ه- لو دخل منهم واحد النار من غير ما قبل ما يتوب يعني فاهم ازاي لو دخل النار هيدخل بسبب ايه بسبب فكره واعتقاده الفاسد وبسبب آه، سلوكيات خاطئه وبسبب اعمال فاسده واخد بال حضرتك فكان ابن الجوزي بيقول ان النبي كان يقصد ان في ناس هيكون اعمالهم وحشه من ضمن صفاتهم ان هم بيكثروا من الخضاب فالخضاب بيخليه يرجع من سن 70 ل 20 سنة فبيبتدي يعمل أعمال غلط يروح يمشي مع بنات ي- يعاكس يعمل يقع في الزنا يقع إلى غير ذلك فمز- بسبب إن هو يعني عاش ح- حياة التصابي واخد بالك أما حتة النهي بقى عن ال- عن ال- الس- الصبغة فعن اللون الأسود فقط والدليل على هذا ما رواه مسلم أن آه، أبا قحافة اللي هو أبو أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لما جيء به يوم فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة البيضاء يعني رأسه ولحيته عاملة زي القطن الأبيض كده فاهم ازاي أبيض خالص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا يعني الشيب ده الشيب ده اللون الأبيض ده بتاع اللحية وال- والراس غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد لأن زي ما قلنا يا جماعة لون السواد بيبقى فيه خداع المرأة ممكن تتخضب بأي لون إلا السواد لأنها لو خضبت بالسواد ممكن يجي واحد عايز يتجوزها فمخضبة بالسواد مثلا فبعد الزواج بعد الدخول بها فيرى شعرها مثلا آه، ب- باللون الأسود كده فيظن إن عندها 15 20 سنة وهي ممكن يكون عندها 40 سنة 50 سنة خد بالك أما في حال الحرب فلا يكره الخضاب بالسواد للرجال ليه بقى؟ قال لك لان من مصلحتنا ان المس- إن المشركين يعرفوا ان الجيش المسلم جيش قوي وكل اللي فيه شباب لو راى المشركون جيش المسلمين كله شعر ابيض يقول لك بس دول كبار في السن نخش ايه نخلص عليهم اما لو راوا شعرا اسود في اللحيه وفي الراس يقول لك بس ده كلهم شباب فيكونوا بهذا بفضل الله سبب في آه، خوف الاعداء طيب رقم 49 من ضمن علامات الساعه الصغرى كلام الدواب والجمادات للانس الحقيقه آه، او للانسان ده حقيقه حديث آه، غريب جدا لكن سبحان الله ناخذه على ظاهره كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده طبعا الكلام ده هيكون في اخر الزمن لسه ما حصلناش ايه يعني ما حصلش في الزمن ده قال والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس سباع الأسود هتكلم الإنسان وحتى يكلم الرجل عذبة صوته الم- بتاع اللي بتمسك بها الصوت الكرباج بتاعه وشراك نعله رباط الحذاء بتاعه ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده يا سبحان الله النبي بيقول في آخر الزمن بيقول السباع هتكلم الإنس وعذبة الصوت اللي في ايد الراجل هتكلمه وشراك نعله هيكلمه ويخبر فخذه خد بالك ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعد يعني لو واحدة خانت جوزها لما يرجع الراجل من من سفره ويخش بيته فخذه تنطق فتقول له لقد زنت امرأتك تخيل ده طبعا من ضمن الإعجاز الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل في آخر زمان ولا عجب في ذلك انتوا عارفين طبعا حديث صحيح مسلم حديث الجساسة حديث الجساسة التي نطقت ودلت الناس على مكان المسيح الدجال وحديث البقرة التي قالت للرجل لما أراد أن يركبها قالت له آه، إن آه، يعني آه، ما خلقت له- ما لخ- ما خلقنا لهذا يعني أنا ما خلقت للركوب إنما خلقت إيه للعمل في الحرث والزرع وكده طيب رقم 50 في عجالة سريعة أنا عارف يا ميدن فاضل الست دقايق أنا عارف أنا مذاكر حاضر آه، رقم 50 أخويا وحبيبي آه، ظهور القلم وكثرة الكتابة قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إن بين يدي الساعة ظهور القلم إيه ظهور القلم؟ كثرة التأليف النهاردة عايشين إحنا في مأساة حقيقية يا جماعة شاب يكون يا رب يبارك في شباب المسلمين يا رب العالمين يكون لسه ملتزم بقاله شهرين بعد شهرين التزام لسه ما لحقش يحفظ جزء عامه تبص تلاقيه جاي لك بكتاب يا شيخ فلان ايوه يا سيدي انا الفت كتاب في علم مش عارف ايه عايزك ترجعوا لي وتقدموا لي تساله هو قرا ايه فهم ايه درس ايه ما تعرفش هو عايز يبقى مؤلف وبس ويبقى ليه كتب الان انزل الاسواق هتلاقي كل يوم على الاقل ما لا يقل عن 2000 كتاب جديد كل يوم ليه من كثرة ايه كثرة القلم ده من علامات الساعة الصغرى انا عايز اقول حاجة شهوة الكتاب يا جماعة من ألف فقد استهدف من ألف فقد استهدف وفي عبارة أخرى من ألف فقد وضع عقله في طبق عض- حط العقل كله في طبق فانكشف خلاص اموره كلها انكشفت والناس عارفه كل ايه كل اللي في دماغه انت لما تعوز تالف هتالف لاسباب معينه اما ان انت هتضيف ماده معينه مش موجوده او هتشرح مادة موجودة لكنها معقدة أو أنك أنت هتضيف فكرة جديدة وجميلة ينتفع بها المسلمون أما لو على سبيل التقليد فلان ما ألف كتاب عن الصحابة هألف زيه كتاب عن الصحابة فلان عامل كتاب عن التابعين هعمل زيه عن التابعين لا ما دام موجود كتاب الحمد لله ربنا نافع بيه وكتاب طيب لا داعي أن أنا أقعد أقلد فلان وعلان و- وكده المشكلة مش في كده وبس المشكلة في اللي بيسرق كمان كتبك وينسبها لنفسه سبحان الله يعني يعلم رب سبحانه وتعالى آه، يعني ياما رأيت كتب أقسم بالله كان يسرق من الكتاب بتاعي بالخمسين صفحة وأنا مش ب- يعني بقول يا رب يبارك يا ربنا يجعلها في ميزان حسناتي لكن حتى يستكبر ويستنكف إنه يكتب في آخر خمسين صفحة إن تم نقلها من كتاب فلان لفلان لفلان لا ما يقولش سبحان الله ولكن بركة العلم أن تنسبه لقائله والله الذي لا إله غيره ما عمري أخذت سطر من شريط كاسيت حتى إلا ما أكتب تحت ده من شريط كذا أو من كتاب أقول ده من كتاب كذا وده بركة العلم أن تنسبه لقائله طيب رقم 51 في عجاله سريعه فاضل لنا علامتين نختم بيهم ان شاء الله رقم 51 اتباع سنن الكافرين او سنن الكافرين قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قيل يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس الا اولئك ومن الناس إلا أولئك حديث تاني رواه البخاري ومسلم أيضا لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن الشباب اللي بيقلد والبنات اللي بتقلد لا تتبعن سنن الذين من قبلكم يلا يهود نصارى بوذيين هندوس سيخ اي حاجه قلد يلا ال ال ال عبده النار ال- المجوس بيحلقوا كابوريا نحلق كابوريا آه، دول بيعملوا كذا نعمل كذا دول بيحطوا مش عارف الحظاظه وال- والانسيال قلد التقليد الاعمى اللي بتشوفه بين بعض الشباب المسلمين وبتحزن لما تشوف مثل هذه الاشياء والبنات اللي بيقلدوا بيوت الازياء اللي هم بي... لا، ربنا بيقول يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن فبيقولوا لا سمعا ولا طاعه ولو قالت بيوت الازياء اليهوديه الفاتحه النهارده من كذا والفاتحه آه، بكره من مكان الفلاني وما يقولون سمعا وطاعه لبيوت الازياء لا ده ده, ده النبي قال كده بقى من علامات الساعة الصغرى اتباع سنن الكافرين آخر حاجة يا أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة كثرة القول وترك العمل ودي أكبر مصيبة قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح من أشراط الساعة ذكر منها ويفتح القول ويخزن العمل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وت- وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يخبر حبيبك ما تصلى عليه كما عند البخاري ومسلم أن يوم القيامة يحدث مشهد عجيب جدا قال يؤتى بالرجل يوم القيامة رجل ده عالم فيلقى في النار فتنطلق أقتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه فيك فيجتمع إليه أهل النار يقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وأتيه بالبلدي كده من علامات الساعة الصغرى آخر علامة ختمنا بيها إن يبقى الكلام كتير والعمل قليل أو مفيش إن واحد بيتكلم حلو أوي أوي وبيقول كلام جميل أوي أوي لكن في ناحية العمل ولا حاجة ولا بيعمل أي حاجة بيقول للناس لابد أن نصدق ولا بد ولا وهو ممكن يكون كذاب بيقول للناس لابد أن نتصدق ممكن يكون إنسان بخيل جدا بيقول للناس لابد من قيام ليل وعمره ما صلى ركعتين قيام ليل بيقول للناس لابد أن تحسنوا معاملة أزواجكم وهو أسوأ واحد في معاملته مع زوجته وهكذا يبقى إذا كثرة القول وإيه وقلة العمل ده من علامات الساعة الصغرى أخوي وحبيبي آخر حلقة اللي جاية إن شاء الله عن علامات الساعة الصغرى والحلقة اللي بعدها على طول نلتقي مع درس كامل عن المهدي وعن العلامة الوحيدة التي يعرف بها المهدي مسابقتنا أو سؤالنا الأسبوع ده إن شاء الله وجايزته مجموعة كتب كاملة من الكتب بتاعتي إن شاء الله آه والسؤال إن شاء الله أخونا أستاذ عصام حجازي وأخونا محمد المشد محمد مدني ينشروه إن شاء الله على الشاشة إن السؤال ما هي العلامة هي في علامات كتيرة جدا لظهور المهدي لكن في علامة واحدة فقط هي اللي تأكد لنا إن هو ده المهدي إيه هي العلامة اللي هنعرف من خلالها إن هو ده المهدي وجاوبونا واللي اول اجابه هتوصلني اول اجابه صحيحه هتوصلني ليه جايزه هياخدها ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي من مكتبه الصفا آه، مجموعه كتب كامله ان شاء الله يعني مش عارف اقول لكم ايه بحبكم في الله والوقت معاكم بيجري بسرعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته